بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
يبقى أول حاجة عند أهل السنة الاهتمام بإيه؟ بالقرآن اتنين الاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه رواية ودراية يبقى بعد القرآن كلام النبي ما تصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن وإيه ومثله معه أوتيت القرآن وإيه مثله معه فالرسول خد القرآن بعد القرآن معاه السنة اللي ينكر السنة يبقى ضال مضل السنة تفسر القرآن تبين مجملة توضح مبهمة تفصل ما فيه كان القرآن ينزل والرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم المذكرة التفسيرية للقرآن ربنا يقول وأقيموا الصلاة المغرب ثلاثة والفجر اثنين والظهر أربعة مين اللي قال رسول الله ولما لقى منكر السنة ان احنا بنقول لهم كده بدأوا يقولوا في فرق بين السنة العملية والسنة القولية فاحنا نقبل السنة العملية وما نقبلش السنة القولية طب ليه ما اللي نقل لنا العملية هم ليه هم اللي نقلوا القولية أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلذلك تأخذ السنة تأخذ الصحيح لما أمسكوا وضاعا وأرادوا قتله قال اقتلوني فقد وضعت عشرة آلاف حديث في السنة فقال له لها علماؤنا الجهابذة ينخلونها نخلا حط مليون حديث انت حر عندنا ايه علماء اللهم احفظ علماءنا يا رب ومتع المسلمين بحياتهم يا رب ينخلوا السنة نخل الحمد لله رب العالمين إذا كان مات الشيخ الألباني فورا الشيخ الألباني فيه كتير بفضل الله ما تخافش شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وشيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ومشايخنا الكبار تلاميذ الشيخ الألباني كلهم كرام موجودون قائمون على حفظ السنة وأناس أنت تعرفهم أو لا تعرفهم كل يوم يطلع لك حد يحقق الاحاديث بفضل الله وتعرف ده صحيح وده ضعيف بمنتهى البساطه النهارده اسطوانه ب 20 جنيه تلاقي عليها كتب السنه والصحيح والضعيف على الكمبيوتر ما تقول الحمد لله حدش له حجه بقى ويقول لك السنه ملخبطه فيها احاديث ضعيفه ايوه فيها ضعيف احنا بنعترف فيها ضعيف وفيها موضوع ولكن الحمد لله قيض الله لهذه السنه علماء يبينون هذا من ذاك قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والسنة هي الذكر قال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة محفوظة كما يحفظ القرآن اطمئن وخذ السنة كل ما جاء عن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ثلاثة العمل بالعلم من خصائص أهل السنة إنه مش بيتعلم وخلاص لا ده بيعمل بما يتعلم شرط إنك تتعلم حاجة لازم تعمل بيها اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللي بيتعلم وما بيعملش كالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ايه الحمار يحمل أسفارا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة علمنا أن ندعو اهدنا الصراط الايه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه والضالون لم يعرفوا الحق فضلوا فلم يتبعوه الذين أنعم الله عليهم عرفوا الحق وعملوا به عرفوا الحق وإيه وعملوا به عشان كده دعائك اللهم أرنا الحق حقا وإيه وارزقنا اتباعه مش كفاية انك تعرف الحق مش كفاية شرط انك لما تعرف الحق ايه تعمل بيه انا بقول عيب الناس النهاردة انهم مش لاقيين قدوة ماشي قدامهم في الطريق عشان يمشوا وراه اللي بيوصفوا الطريق كتير من علمائنا ودعاتنا طريق من هنا الطريق من هنا الطريق من هنا انت بقيت على يقين ان الطريق من هنا بس كل ما تبص في الطريق تلاقيه فاضي مش قادر تمشي لان الطريق فاضي مفيش حد قدامك لذلك اقول لك ان منهج اهل السنة والجماعة عليك بطرق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين خليك في طريق الهداية حتى لو ما فيش حد قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك وحدك وحدك لذلك العمل بالعلم اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمارات الساعة أن يفشو الجهل ويقل العلم وينقص العمل الرواية في صحيح البخاري وإيه وينقص العمل ونقصان العمل جهل جهل جهل فاللهم ارزقنا العمل بما علمنا لذلك من صفات العلماء اللي تاخد عنهم ان يكون عاملا بايه بعلمه ان اللي بيقوله بيعمل بيه اوعى يضحك عليك ويقول لك خذ قراني ودع دخاني لكن انت مالك انت انا بدخن ما بدخنش مش موضوعك استفيد مني وتعلم مني لا لا لا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فلذلك أهل السنة كلما تعلموا شيئا عملوا به أربعة من خصائص أهل السنة الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله يعني إيه الكلام ده واضح ولا ترجم واضح طب ننقل على اللي بعديها طب صل صلى الله عليه وآله وسلم نترجم ماشي الدخول في الدين كله قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في السلم يعني في الإسلام كافة يعني خذوا الإسلام ها جملة خذوا الإسلام جملة واحدة جملة واحدة فالدين لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتجزئة ولا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالترقيع الدين يؤخذ ايه جملة واحدة رددت عليكم ان الخمر حرمت على اربعة مراحل حين نزل التحريم النهائي اللي دخل الاسلام بعد التحريم النهائي حرمت عليه الخمر بأربعة مراحل برضه ولا دخل على التحريم على التحريم مرة واحدة لذلك لما يجوا يخدعوا امرأة يقول لها ايه في الاول تبطل مكياج وبعدين تطول الجيبة شوية وبعدين تلبس اشارب صغير وبعدين تلبس اشارب كبير وبعدين تلبس خمار وبعدين تقلع تاني ما ينفعش يجب ان تدخل في الدين ايه مرة واحدة جملة واحدة وتثبت لان حماس في الدين ده ممكن يفطر صح ولا لا ما زال اخ لنا يتوجع تزوج من امرأة غير مسلمة فقالت له أسلم قال لا لابد أن تدخلي في الدين عن اقتناع بعد سنة قالت له مش مقتنعة خلاص الآن يبكي دما أسلمي تقول ما أقدرش أسلم تفرط في الأول فلذلك أيها الإخوة الدين لا يؤخذ بالتدرج التدرج في أعمال النوافل يعني أقوم الليل مرة في الأسبوع وأزود شوية يبقوا إيه مرتين وأزود كمان يبقوا ثلاثة وبعد كده أقوم بجزء وأزود أقوم بجزئين الأول أقوم بألم نشرح لإيلاف قريش ينفع ده قيام ليل والله ينفع ينفع ينفع انك تقوم بقول هو الله احد وإن أعطيناك الكوثر بس قوم صلي ركعتين في جوف الليل أصل بعض الإخوة بيفكر إنه ما ينفعش يقوم الليل إلا بعشر أجزاء لا ينفع إنك تقوم الليل بركعتين الركعة الأولى إنا أعطيناك الكوثر والركعة الثانية بقول والله أحد وتسبح في الركوع ثلاث تسبيحات وفي السجود ثلاث تسبيحات بس قم إيه اللي جابك أصلا لا مش هينفع تقول لي حاجه اقعد ومع ذلك انا بحبك برضه خلي بالك يعني ايه صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم كل الناس دلوقتي قلقانه هو كل القصة انه مفتاح الشقة وقع منه وانا في الجامع بيدور عليه ارتحتوا يا جماعة والله انا بحبكم في الله قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فلو قلبك انشغل ما تعرفش تعمل حاجة تاني صح عشان كده نصحتك انا مش هكسر بقى كل شويه اقول لكم انا بحبكم في الله انتوا عرفتوها دي ان انا بحبكم في الله وانا مش عارفينها اه قلت لك وانت بتصلي جالك الشيطان وقال لك انت نسيت مفاتيح الشقه في باب الشقه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لك والله نسيتها ودلوقتي الحراميه هيدخلوا فبمنتهى البساطة ما تقعدش بقى طول الصلاة تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومش عايز تحرك ايدك لا حرك ايدك حط ايدك في جيبك اهم اه ساكت بقى خلاص خايف يتحرك هو يضيع الصلاة في تشويش تلاقي في ذبانة واقفة ايه على عينه عمال يعمل كده يا عم من الشهوة وخلصنا ايوه هي دي القضية ان اللي يشوش قلبك تخلص منه وفرغ قلبك والراجل ده هيفضل الكل قلقان ايه قال ايه قال ايه في ايه ما تخافوش صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم لقيت المفتاح يا ابني طيب الحمد لله ربنا يفتح علينا وعليكم نرجع لموضوعنا بقى الدخول في الدين كله يبقى كل ما جاء في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح يلزمك ثم تستطيع أن تقوم به قمت به لا تستطيع تعترف أنك مقصر وصلت يعني أنت معترف أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى بالأمر يبقى اللحية فرض أنت معترف أنها فرض كونك حليق ما يمنعش انها ايه فرد بس انا مقصر هؤلاء اهل السنه لكن مش عشان انا حليق اقول لا مش فرد ليه يا ابني هي كده سنه طب هي طاعه الرسول فرض ولا سنه صلى الله عليه وسلم فرض طب الرسول امر اقول قال اعفو برضه سنه لا اعترف بالحق ومعه أنك مقصر لعل الله يعفو عنك اللهم اعفو عنا يا رب اعترف ان من صفات الصالحين قيام الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مطردة للداء عن الجسم ومنهاة عن الإثم ودأب الصالحين قبلكم فدأب الصالحين ايه قيام الليل ما تقولش لا مش شرط هو مش فرض يعني عشان يبقى دأب الصالحين ايه المشكلة لا قول هو دأب الصالحين لأن الرسول قال كده بس أنا مقصر أنا وحش وربنا يتوب عليا اعترف ولا تسوغ لنفسك خلاف منهج أهل السنة يبقى الدخول في الدين ايه كله والإيمان بالكتاب كله بيقولوا انه جماعة من العميان قيل لهم صفوا فيلا جماعة من العميان عمي قالوا لهم وصفوا فيل فذهب هؤلاء العميان وبدأوا يتحسسون الفيل فبعضهم أمسك أذنه وبعضهم أمسك رجله وبعضهم أمسك زيله فكل من أمسك جزءا وصفه وظنوا أن هذا هو الفيل واضح اه كل واحد منهم مسك حته فاللي مسك في حته فكر ان هي دي الدين كله معايا اه فتجد الحروريه الخوارج المكفرتيه اخذوا نصوص الوعيد والتهديد كما مثلا يغدو قول ربنا عز وجل يا أبت لا تعبد الشيطان شوف اه اللي ما يعبدش ربنا بيعبد الشيطان اخذوا نصوص الوعيد وقالوا كل من عصى الله فهو كافر والمرجئه اخذوا نصوص الوعد وما انت بمؤمن لنا يعني مصدق يبقى الايمان التصديق ادم في تصديق قلبي مش مهم بقى يصلي ولا يصوم ولا يعمل اي حاجه ادم هو مصدق ان ربنا واحد يبقى هيدخل الجنه اهل السنه ياخذون نصوص الوعد ونصوص الوعيد الاثنين فيسيرون على خط مستقيم نصوص الوعد والوعيد الإثبات والتنزيه جماعة من الناس أخذوا نصوص الإثبات إثبات أن الله عز وجل قال يد الله فوق أيديه قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه نصوص الإثبات وأثبتوا لله وجه ولله يد ولله قدم وشبهوا فكفروا وجميع اخذوا نصوص التنزيه ونسوا نصوص الاثبات فاولوا قالوا لا ملوش يد ولا له قدم ولا ينزل ولا يمشي ولا يهرول فضلوا واهل السنه اثبتوا نصوص الاثبات ونصوص التنزيه فقالوا لله يد ولكن ليست كأيدينا يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو سميع البصير أخذ نصوص الإثبات نص الإثبات ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ده الإثبات والتنزيه ليس كمثله شيء هو سميع البصير فقالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله لا كنزول أحدنا على الدرج ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه نصوص الإثبات ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة فقالوا يهرول لكن لا كهرولتنا وهكذا اخذوا نصوص الاثبات ونصوص ايه التنزيه هو ده ان تاخذ الكتاب كله اخذوا الايمان بالقدر واثبات اراده العبد قال الله عز وجل ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فهناك نصوص إثبات للعبد مشيئة ونصوص أن مشيئة العبد تخضع لإيه لمشيئة الله اللي نظر إلى أن مشيئة العبد تخضع لمشيئة الله هذه الجزئية فقط قال إن العبد مسير وليس للعبد شيء فإنه لا يستطيع أن يفتح جفنه أو يغمضه إلا بمشيئة الله لا يتكلم ولا يتحرك إلا بمشيئة الله فاعتقدوا أن العبد مسير ليس له من أفعاله شيء ولذلك خاصموا القدر فقالوا كيف يعذبنا ولم نشأ والآخرون قالوا لا بالعكس ده يبقى ظلم والله منزه عن الظلم فلذلك العبد له مشيئة والله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حصولها شوفوا الضلال أهل السنة لما أخذوا الكتاب كله أخذوا الاثنين إثبات مشيئة للعبد وإثبات القدر يبقى للعبد مشيئة وللرب مشيئة ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الرب فما يشاء العبد إلا أن يشاء الله عز وجل لأنك أنت جاي النهاردة برجليك ومزاجك محدش غماك وخطفك وجابك يبقى ليك مشيئة ولا مالكش وليك إرادة ولا مالكش وفي نفس الوقت هذه المشيئة لم تخرج عن مشيئة الله العلي يبقى العبد مسير مخير في ذات الوقت فهمت ولا لا هذا هو الايمان بالكتاب كله ان ما ناخدش نص ايه وننسى النص الثاني ما نقولش فويل للمصلين واضح ولا لا لذلك ياخذون ايضا في الكتاب كله القوه والرحمه انه لقول فصل وما هو بالهزل نعم ديننا جد ولكن برحمه بلطف بعفو مش معنى القوة يعني الإنسان يتعدى الحدود ويؤذي الناس ويتفلت من القواعد ولا يرى على وجهه شبه ابتسامة لا وإنما قوة وإيه ورحمة ولطف كذلك يأخذون بالزهد مع الأخذ بالأسباب الاثنين في وقت واحد هو ده اخذ الكتاب كله قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فايه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق فيبقى مؤمن ان رزقه في السماء مكتوب وهو يسعى برزقه في الاسباب يجمع بين الزهد والاخذ بالاسباب هؤلاء أهل السنة اللهم اجعلنا منهم يا رب خمسة الاتباع وترك الابتداع الاتباع ونبذ الابتداع يا شباب ينبغي أن نفقه أن الله عز وجل حين أمرنا بطاعته وعبادته لم يتركنا هملا ولم يخيرنا فيما نريد أن نفعله أو نتركه ولم يتركنا نفعل ما يريد على ما نريد وإنما أراد منا أن نفعل ما يريد على الوجه الذي يريد فأرسلنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نعبد الله فأعمال العبادات توقيفية فلا يصح من العبادات إلا ما كان على وفق السنة النبوية لذلك كثيرا ما نقول لكم ان الدليل على التحريم عدم الدليل يعني لو واحد النهاردة قام وقال انا هقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف مليون مرة ذكر وربنا قال واذكر اسم ربك وده ايه اسم ربي بقول له لا يجوز حرام حرام ليه يا عم الشيخ قل له لان اللي نزلت عليه الايه دي مين بتقول يا ابني صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما عملش كده ولا عمل ادم ما عملش يبقى ما نعملش يطلع عليك واحد يقول لك وش عرفك بقى انه ما عملش اه مش عرفك انت انه ما عملش نقول له لأن كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم إيه وصل إلينا وبلغنا صح ولا لا كله ده أنس بن مالك بيقول إيه أحصيت لرسول الله يا عم صلي يا عم اوعى تزهق من صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحصيت في رأس رسول الله ولحيته سبع عشرة شعرة بيضاء شوف لدرجة ايه ان عد كام ايه كام شعرايه بيضة الحديث اللي كنت بقراه في رياض الصالحين عبد الله بن عمر يقول دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى بالله عليك دي حاجة تستاهل انها تتحكي دخل المسجد لقى رسول نايم ايه الموضوع بقى ايه الموضوع ها استفدنا ايه ان يجوز ان الواحد يستلقي في المسجد ويحط رجل على رجل يبقى كل شيء النبي عمله او قاله او اقره ها وصلنا فلما حد يقول لك يعني كل اللي قاله النبي وعمله وصلكم تقول له ايه اه اه كده جامد اه وصلنا كل اللي الرسول عمله وكل اللي قاله فلذلك اي حاجه ما عملهاش ها ما تلزمناش يا جماعة حد يزعل منا لو قلنا يا جماعة احنا مش هنعمل اللي, اللي عمله النبي ولا هنقول الا اللي قاله النبي الكلام ده يزعل حد يعني انا لو قلت انا مش هخرج 40 يوم الكلام ده يزعل حد هو حد يزعل اه لو قلت ما تزعلوش مني برضه انا ماليش دعوه بانتخابات لا هنتخب ولا هترشح ولا هرشح ولا هأيد ولا اعار ماليش دعوه الكلام ده يزعل حد انا ولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي عمله وقاله يبقى ايه على عيني وراسي من فوق اعمله ما عملوش ما عملوش قالوا لي هنعمل صلاة جماعة قيام ليل كل يوم خميس ويجي الشيخ مش عارف مين يصلي بالناس بدعة يا جماعة النبي عمل كده طب انا لو قلت مش رايح الكلام ده يزعل حد يا جماعة اه قالوا يا جماعة احنا هنحتفل وهكذا اهل السنة والجماعة لا يتحركون إلا عن دليل إلا عن دليل أي أحد يقول لك شيئا قل له ما دليلك جبت الكلام ده منين النبي عمل الكلام ده قال لي آه حديث صحيح البخاري قلت له أدي صحيح البخاري أهو وعليه مطوى طلع الحديث آه طلع الحديث يذبحك اوعى تجيب مقطوع فيها ستوش لا انا اقصد المزاح معكم يعني لكن ايه ايه يقول لك اه فيها حديث قال رسول الله ويألف لك رواه مسلم واحد من المسلمين يعني لا لابد ان تستوثق ان الحديث ده ايه صحيح الاتباع وترك الابتداع
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله